السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم لقاء جديد مع الاستعداد للزمن الفريد رمضان أسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم ويأخذ بقلوبنا لحسن الوفادة على ربنا هذا اللقاء سنتكلم فيه عن أمر الاغتسال قبل التطيب الاغتسال قبل التطيب واحد رايح مشوار جميل رايح رايحة فرح واحد رايح يحضر حفل تخرج بيلبس عشان يتجهز للعيد أول حاجة بيعمل إيه بيغتسل ولا بيحط الطيب الأول في ناس ممكن تحط الطيب الأول كده وتحط إيه اردم على اللي موجود اه بس دي ناس مش هينفع نعلق عليهم دلوقتي يعني لكن الأصل إن الإنسان بيغتسل قبل أن يتطيب الاغتسال أولا نحن مقبلون أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يحبه ويرضاه مقبلون على ساحة الطهر كلها أيام وسيدخل الكثير منا إن شاء الله الساحة الأطهر في العام هي ساحة رمضان هذه الساحة تحتاج إلى تطهر تحتاج إلى اغتسال وتطيب حتى تستمتع بها فمن أهم ومن أوائل ما تتحلى به وينبغي أن تتلبس به أن تتلبس به النفس المشتاقة لهذه الساحة الطاهرة هي أن تتحقق بالتوبة خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له كأنه كان بيقاوم المغفرة فنحن موعدنا الليلة إن شاء الله أن نتكلم مع الاغتسال من الأدران للدخول للزمن الزكي نتكلم عن أول ما ينبغي أن يستعد العبد لرمضان به بعد توفيق الرحمن له هو التوبة والتوبة دي حال ملازم للإنسان معك من البداية إلى النهاية منازل السائرين إلى الله دي منزلة وده مقام وده حال ما ينفعش أبدا يفارق السالك إلى الله سبحانه وتعالى سيد العباد من؟ من هو سيد العباد؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذا الحال أبدا وكان يكثر من الاستغفار والتوبة في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة زي عبد الله بن عمر وغيره كان يحصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة وأنادى الله سبحانه وتعالى آمرا الناس وقال لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة طيب جميل موضوع التوبة ده احنا عارفينه والدنيا كلها عارفة التوبة وكلنا بنتكلم في التوبة احنا هنعلق على حاجتين بساط جدا جدا هذا المجلس الهدف منه إن شاء الله أن نجدد معنى التوبة في قلوبنا ونجدد هذه العبادة في قلوبنا لأن التوبة دي درجات التوبة درجات زي ما الإحسان درجات والمحبة درجات في واحد بيحب ربنا حب عالي في واحد بيحب ربنا حب جيد قوي جيد متميز أو جيد يعني مرتفع واحد تاني بيحب إيه حب متوسط واحد بيحب حب منخفض فالحب درجات والتوبة درجات برضه فاحنا النهاردة عاوزين نتكلم عن التوبة لعل الله يعلي هذا الحال في قلوبنا طبعا لما بنتكلم على التوبة بنقصد ان احنا عاوزين نتوب ونقدم توبة بين يدي رمضان وبين يدي مواسم الخيرات التوبة التي نعنيها هي التوبة النصوحة قال الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة هذه التوبة وصفها الله بأنها نصوحة نصوحة من النصح يعني خالية من الخلل والعيب خالية من النقص والعيب يعني مستكملة الأركان الذنب بيثقب القلب بيعمل ثقوب والتوبة ترقعه ولذلك سميت الإبرة المنصحة الإبرة اللي احنا بن إيه بنخيط بيها ليه؟ لأن الإبرة ترقع الثوب كذلك التوبة إذا كانت صافية تلمم هذه الرقعة فتجعل جدار القلب وثوب القلب نقيا طاهرا طيب أنا عشان أتوب التوبة النصوحة التوبة عشان تكون صحيحة محتاجة إيه؟ هنتكلم في أركان التوبة الأساسية أصل الأركان ثلاثة كلنا عارفينها وأنا عارف إن أنتوا عارفين وعارف إن اللقاء ده ممكن ما تستفيدوش منه كتير لكن هتستفيدوا منه إن هو مجلس لعل الله يذكركم في الملأ الأعلى بسببه لكن كمعلومات ربما لا يكون فيه الكثير التوبة قلنا إن هي ثلاثة أركان الركن الأول اسمه الندم والركن الثاني اسمه العزم أو الإقلاع ثم العزم يبقى ندم وإقلاع وعزم اللي بيجمعوها في كلمة نقع النون ندم والقاف إقلاع والعين العزم فلو ما حصلش الكلام ده تقع على طول فأسأل الله أن يسددنا وإياكم طب احنا بالراحة بقى اشرح لنا كل واحدة من دول ونجيبها ازاي طبعا الشرح لكل واحدة من دي هتاخد وقت كبير لكن هنحاول بقدر الإمكان ندي إشارات لكل واحدة من دي عشان لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك لهذه المقامات إنك توفق ليها طيب الندم بيكون على إيه؟ على ما فات ولا على ما هو آت؟ الندم بيكون على حاجة فاتت ولا حاجة جاية الندم على ما فات طيب والعزم العزم على ما هو آت صح؟ طب والإقلاع على ما أنا متلبس به إذا الثلاث أركان دي واحدة على الماضي واحدة في الحاضر واحدة في المستقبل جميل سهل لغاية دلوقتي طيب الندم كل واحد مننا فيه طاقة ندم كل واحد مننا ربنا خلقه إن هو لازم يندم هو كده زي ما أنت لازم تاكل ولازم تشرب جميل كل واحد آه كل واحد الكلام ده أنت متأكد فيه إن شاء الله وهديك أمثلة دلوقتي وهديك إيه فكل واحد مننا بيندم ليه؟ لأن ربنا خلقني كده فطرة ربنا خلقني كفطرة وكأصل خلقة إن أنا إنسان مركب إن عندي شعور الندم موجود فاللي هيرحل الندم في الدنيا بيرحله لظرف لا ينفع فيه الندم يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ده ندم بقى لأن هو ما ندمش في الدنيا واخدين بالكم لما رحل الندم هناك خلاص جه الندم اه فعلا في ندم اه حصل لكن الندم ده ما عادش نافع لانه ما ندمش الندم النافع بتاع الدنيا جميل زي ربنا سبحانه وتعالى في يعني من انفس ايات ومن اكتر الايات اللي بتفتح النفس في التوبه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يا عبادي هم قطعوا الصلة والله سبحانه وتعالى ما زال بيناديهم بالإيه؟ انتساب أنهم ينتسبوا له وهم قطعوا الانتساب بينه وبينهم وما ذلك يدعوهم بيدعو مين بقى اللي قاعدين بيحضروا مجالس علم وبيقرأوا القرآن ويتدارسوا كلام الرحمن ويصلوا على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وبيبروا الوالدين وبيحسنوا للجيران لا قال يا عبادي الذين أسرفوا ليل نهار بعد عن الله ليل نهار يعني مسيء الليل ومسيء النهار أسرفوا على أنفسهم بهدلوا أنفسهم خد نفسه كده كأنه يعني غرقها ورخصها وحطها في الوحل وانغمس فيه ربنا بيقول لهم ايه رغم كل الطين اللي انت فيه ده واللي انت انغمست فيه لا تقنطوا من رحمة الله فيجي هنا الوقف واحد يقف كده يقول لي وهو في عز الطين كده انت ما تعرفش ذنوبي أو أنا ليه ما أقنطش من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عشان ربنا بيغفر الذنوب أنت لا تقنط يا عم الشيخ يا حبيب قلبي أنت ما تعرفش أنا عملت إيه أنا ذنوبي دي أنت ما تعرفهاش ده في ذنوب ما تنفعش تتغفر قال لك جميعا يغفر الذنوب جميعا طيب ليه إنه هو الغفور الرحيم شفت طاقة الأمل دي وفتح الشهية دي آه قال لك خلي بالك هيجي وقت عليك لو ما حققتش التوبة إلا أول ركن فيها الندم أن تقول نفس يا حسرة الندم جاي جاي على ما فرط فتوب بدل ما يجي الوقت اللي تقول لو أن الله هداني توب بدل ما يجي الوقت تقول لو أن لي كرة فالحق الباب مفتوح فكل واحد مننا عنده طاقة وعنده يعني جبل على انه لازم يندم فاللي بيرحل الندم في الدنيا بيرحله لظرف لا ينفعه فيه الندم عشان كده الندم الآن لا الندم في الدنيا دليل على ايه دليل على صحة القلب والعقل دليل على صحة القلب والعقل إن العقل ده سليم وإن القلب ده سليم ليه؟ لأن هو لما وقف الوقفة ديت قال لك بس عشان ما يجيش ما يجيش أندم وأقول رب ارجعون لعلي أعمل أنت لسه جاي تشتغل دلوقتي لا خلاص يبقى أول حاجة الندم قلنا الندم على ما فات طب برضه وضح لنا شوية وحاول يعني تساعدني الندم بيجي ازاي لان انا شخص ما بندمش بعمل المعصيه ولا فارق معايا الندم بيساعدك في انك تجرد عارفين التجار يقول لك عندنا جرد يقول لك اليومين دول السنه دي بنجرد فاحنا عندنا جرد جميل الدرس ده هيساعدك ان شاء الله انك تتقن الصنعه صنعه التوبه اذا يعني وفقك الله سبحانه وتعالى وفقنا واياك فبنتكلم على الندم اول ركن ايه اللي يساعدني فيه الجرد اجرد ايه اجرد الايه الغبن عارفين يوم القيامه اسمه يوم التغابن يعني ايه يوم التغابن ندي مثال يتضح به الحال لعل يتضح به الحال تخيلي اغلى قطعه ذهب عندك في البيت تخيلتيها وانت تخيل يعني اغلى جهاز محمول عندك في البيت سواء بقى تابلت موبايل لاب تخيلت الحاجه دي دلوقتي قدامك تخيلت قطعة الذهب السبيكة اللي انت كنت عينها للزمن الساعة الألماظ الأحجار الكريمة الجميلة المهم حصلت منك غفلة لمدة ساعة سرحت ابنك خد الساعة دي خد الموبايل خد السبيكة خد الحاجة الغالية دي وكان نفسه يشتري وجبة كشري من المحل اللي فتح جديد تحت البيت مش معاه فلوس أو يشتري كرسي للعجلة بتاعته فراح باعها بخمسين جنيه عشان يجيب الكرسي ده والجرس بتاع العجلة أو يجيب وجبتين الكشري إيه اللي حصل؟ يقول لك الولد ده اتغبن يعني اتغبن باع أغلى شيء بأرخص تمن باع أغلى شيء بأرخص تمن أغلى حاجة معاك رأس مالك البشري وجوارحك النعم اللي ربنا اداها لك في واحد بيبيعها برخص التراب ببلاش ابنك هنا شيله من المثال ده وحطه جوارحك عينك ودنك قاعد ياخد انفس حاجه وبيبيعها بالرخص بيبيعها بالرخص فاستحضار الغبن اللي فاتك والغبن اللي انت وقعت فيه يديك عصره الالم اللي هو الندم لان الندم عصر للقلب انك تتذكر ايه اللي فاتك من نور الطاعه إنك بعت الغالي بالرخيص بعت الأنس بالوحشة الأنس بالله والأنس بمراد الله والأنس بالصالحين والأنس والسكينة بالطاعة بعت الكلام ده بإيه؟ بعته بالوحشة سبحان الله بعت السعة والانشراح بإيه؟ بالضيق والضنك انتوا عارفين كلمة له معيشة ضنكة الضاد دي ضيق سبحان الله والكاف دي كاف الكبد والكرب والنون نون دايما الندم ضنك حياته كلها في مشاكل هو باع السعة باع الانشراح بإيه بقى؟ بالضيق والنكد والضنك عافانا الله وإياكم باع الأمن بالخوف باع أن يعيش مع أسماء الله الحسنى وجمال أسماء الله الحسنى ويعيش مع أفعال الله باعها بإيه؟ باع نور أسماء الله الحسنى بإيه باع أن يعيش مع شعور الحب وشعور الشوق والوجل باعوا بإيه سبحان الله لأن القلب ده وعاء القلب ده وعاء كلما دخله نور كلما أزال الظلام كل عما نور بيدخل كل عما في قدر من الظلام بيمشي والعكس بقى عكس فأنت بعت القرب بإيه الندم بيجي بالطريقة ديت انك تتذكر الغبن, الغبن اللي فاتك اوعى تكون متذكر الغبن الدنيوي يقول لك ياه فاتنا كتير لما ما حولناش فلوسنا لدولارات او سبيكه ذهب او جنيهات ذهب انتوا شايفين الدنيا بيحصل فيها ايه الله يسامحه بابا لما قلت له فقاعد بيندم وبيستحضر الغبن على الدنيا طب والاخره طب والاخره ايه الاخبار فالندم الندم ده عشان يجي انك تجرد الاشياء اللي انت بتخسرها ان راس مالك بيضيع فالركن الاعظم من التوبه بيجي بيجي امتى لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بربه قال لنا كلمه جميله قال الندم توبه الندم يعني كان الندم هو مفتاح التوبه هو اقوى شيء لما بيجي كل حاجه بتيجي لما تقف كده مع نفسك وتيجي تشوف وتقف مع المعصيه وتعرف ان اول حاجه وانت بتندم معاها وبتشوف المشهد وانت بتقرا او بتعرف كلام الحسن البصري ليه كلمه جميله بيقول ايه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم يا على الكلام الكلام ده بيفوق احنا محتاجين يا جماعه احيانا في حد تواصل معايا مره حاولت اكلمه كلام كتير ما فقش فانا قلت له انا هختم كلامي بكلمه واحده لو ما فقتش بالموعظه واحبك الله فسياتي بقلبك بصدمه لو ما فقتش بالمواعظ والمقاومة والمجاهدة هتيجي لو هو بيحبك بس هتيجي بصدمة أحيانا كده عارفين الحصان يبقى ماشي قاعد بي... بيهزر إيه اللي يحصل؟ يجي الراجل يروح ماسك الكرباج نديله واحدة يتحرك صح؟ يفوق ينشط أحيانا البعض عاوز صوت يفوقه الصوت ده هيكون إيه؟ الله أعلم هناك من يأتي بالأشواق وهناك من لا يأتي إلا بالسلاسل والأشواك في ناس بتيجي بالشوق وفي ناس بتيجي بالشوك عافانا الله وإياكم فإما تيجي بعطايا المنن وإما تيجي بسلاسل المحن المهم في كل الأحوال إنك جيت فالحسن بيقول إيه بقى هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم لو عزوا عليه لعصمهم عشان كده اللي بيعتصم بالله فقد هدي فأنا لما بتفوتني الهداية هو أنا ما اعتصمتش بيه ولا إيه؟ فأول وقفة مع المعصية تديك الندم إذ خلاك الله والوقوع فيها ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا طبعا كلامي ده محمول على العصاة المصرين المسرين أما الذي يقع ويقاوم الكاره هذا له شأن آخر سأتكلم عنه فالندم ده يخليني أندم يا انت انت بتخسر علاقة مش علاقة مع محمد ولا علاقة مع حد بتحبه ولا ان في واحد بيعمل لك بلوك من الناس اللي بتحبهم قوي وبتاخد آرائهم واللي هو واخد صورة عنك معينة لا انت بتخسر علاقتك مع مين مع الله سبحانه وتعالى عشان كده الموقف ده عما تعيشه بتلاقي نفسك ايه في انكسار في ذل لا تظنن أن العدو غلب ولكن ربما الحافظ أعرض اوعى تكون فاكر ان الشيطان بيكسب لا انت كان بينك وبين الذنوب دي حجب كان في ستاير كان في ستارة كان في حيطة كان في باب فولاذي من حديد ايه اللي حصل اوعى تكون فاكر ان الشيطان عدى وعرف يخترق ولكن الحافظ أعرض فده يخليك تندم يخلي الندم يزيد عندي وانت ناوي تخلينا نندم ولا ايه اه يا عم ايه المشكله ما تخليك تندم ايه المشكله انك تندم هنا عشان تفرح هناك من الاشياء اللي تساعدني في الندم ان المعصيه قبيحه في الاصل انا ه... يعني هقول كلمه كده محتاج ان انا اقولها يعني مؤخرا في الفتره الاخيره واحيانا حتى انا اقع في ذلك يعني احيانا في الفتره الاخيره بسبب الانشغال شفقه على العصاه ونحن أولهم الإنسان بيعلي قوي قوي قوي الكلام بطريقة معينة في التوبة بطريقة بطريقة ما قد لا تهيج العاصي أن يعود يقول لك لا لا يا عم سبحان الله الشيخ طمنا الشيخ طمنا هنتقابل امتى بقى النهارده؟ يعني ايه الشيخ طمنا وهنتقابل امتى النهارده؟ انت بتتصل بيها تقول لها الشيخ طمنا يعني انت حاضر انت وهي الدرس عشان تقول لها الشيخ طمنا فاحيانا بيحتاج ياخد باله ان الغفور الرحيم هو عدل سبحانه وتعالى ومن عدله ان يقتص لأولياء هذه الفتاة مع البنت اللي ماشية معاك في الجامعة دي أوليائها ليهم حقوق ولو هم ت- تبسطوا في حقوقهم وتنازلوا عنها المسلمين ليهم حقوق يا سيدي فالله سبحانه وتعالى عدل فلا بد انك تبقى وانت وانت بتعبد ربنا تدرك انك تعبد من قال للنبي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بس احنا مش بنقرا الايه دي وبس كده لا كمل الايه وان عذابي في عذاب برضه فمفيش مغفره بس لا في عذاب العذاب ده لازم تبقى انت مدركه مش مدركه عشان في الاخر انت تترعب وتدنك مرعوب وانا مش عارف ايه ومش عارف انام ومش عارف اعيش لا لا لا الايه مش ده المقصد خالص فان عذابي هو العذاب الاليم مش ده المقصد امال ايه المقصد المقصد انه يقول لك هو مغفرتي اه عاليه قوي بس انتبه اوعى الباب ده يخليك تسرح كما تجد في بعض الآيات واتقوا النار التي أعدت للكافرين أو وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين طيب أنا إيه علاقتي هو بيقول لك خلي بالك هي أعدت للكافرين بس أنت ممكن تتلط فما تسرحش ولذلك من مقاصد ذكر النار في الكتاب والسنة أن الله يخوفك بالنار ليه رأفة منه ورحمة فبيحذرك الله منها ليه رأفة ورحمة يعني إيه رأفة ورحمة يعني كأن القرآن يقول لنا هذه النار التي فيها السعير هذه النار التي فيها ثياب من قطران هذه النار التي يسترخون فيها هذه النار التي يغلق عليهم بأبواب مؤصدة انتبه لا تليق بك فلا تتلبس بأشياء تدخلك إياها فهذا المكان لا يليق بك فعما بتقرأ الآيات النصوص دي بالطريقة دي بتلاقي نفسك جميل تلاقي نفسك بتنطلق وتستعيذ من النار فمن الأشياء اللي تساعدك قلنا إنك تاخد بالك آه، إنك تعلي وتعمل جرد للغبن إيه اللي فاتك إيه الأشياء اللي تساعدك في الندم اللي تساعدك في الندم إنك تشوف النعم اللي فاتتك تشوف نور الأسماء والصفات نور الطاعة شراح الصدر السكينة الطمأنينة الهدوء راحة البال كل دي فاتك بالمعصية فتندم فعما تندم تبدأ تستدرك وتتمكن من هذا الأمر إنك تشوف المعصية إن, مك... إن وقعك فيها أو تركك خلى بينك وبين المعصية ولو عيه عزوا عليه لعصمهم سبحانه وتعالى من الأشياء إن المعصية تساعد عن الندم إن المعصية يا جماعة قبيحة في الأصل كل المعاصي في العقل السليم قبيحة آه، ارتكاب الفاحشة كل شيء سبحان الله لو تأملت نهى عنه الشرع فهي قبح على قبح المرأة اللي بتنظر في الفضائيات ديت ول- و- ولابسة كأنها يعني لم ترتدي شيء كاسية عارية كم افترستها عيون كم لمستها أيد كم وكم وكم صح ففي قبح إنك تسأل نفسك سؤال ما الذي جعلك تستحسن القبيح إيه اللي خلاك تستحسن القبيح إيه اللي خلاك تستحسن الشيء الوسخ وتقبل القبح انعكاس الفطرة يا سيدي فدي وقفة تخليك تزدري النفس ايه ده هو انا اتقلبت ليه كده هو انا ليه بقيت بشوف الحاجة دي يا جماعة في قاعدة عند اهل السلوك ان الاعتراف يمحو الاقتراف ويمنح الاغتراف عما تعترف الاقتراف بيزول والاغتراف بيجي بقى تبدأ تقترف معاني طيبة خالص فالباب ده تاخد بالك بيه وتركز معاه فايه اللي يخليني انا استقبح الحاجة دي فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا انك تدرك ان القلب بقى بيتعلق بالذنب ليه كده بدل ما كان بيتعلق بالطاعة بدل ما يتعلق بيتعلق بالطاعة تيجي تقول لواحد مدخن بطل سجاير يقول لك مش قادر والتانية بتسأل والتدخين ايه اللي فيه مش معنى هو بيشرب خلاص يبقى حرام على الكل مش معنى هو فسبحان الله ايه التعلق ده يخليك تندم يخليك تندم انك تبقى فرحان قوي عما بتظفر بالذنب عشان كده فرحك القلب ده عما بتخلو بالذنب ربما يكون اكبر من الذنب زي ما ابن عباس بيقول انك بتفرح ان ربنا يعصى انك سعيد انه بيحارب شرع الله يعني انت قاعد عمال تتفرج على مسلسل في في ليالي رمضان وبيتهكم على اهل الديانه ولا في مناظر كاسيه عليه انت فرحان انت مبسوط انت منتشي لهدم حرمات الله كيف ينظر الله إليك أنت ليه فرحان بالموضوع ده الفرح ده شيء في القلب معصية خلي بالك عشان كده بنقول إن أول حاجة الندم الكلام اللي أنا قلته ده يساعد أكيد على الندم ولا ما يساعدش الكلام ده يساعد على الندم ولا ما يساعدش على الندم يساعد على الندم يخليك قاعد تحسبها ايه اللي فوتك وايه اللي يخليك تندم ويا جماعة احسب خسائرك الأخروية وبعد كده دور على الخسائر الدنيوية الحاجات دي تخلي الندم يفوق لأن يا جماعة الندم ده زي الطفل لو ما اتولدش مفيش صراخ مفيش أكل مفيش شرب مفيش حياة جميل الندم ده ده فين لازم يبدأ الأول عشان كده ترك الذنب ليس توبة ترك الذنب من أركان التوبة لكن ليست الأساسية الركن المركزي الندم الركن المركزي الندم الإقلاع اللي هو الترك يعني لا شك هو شيء طيب عشان كده يا جماعة الولاد اللي بيبقى هي عم تيجي تحكي بقى تقول لهم إيه عارفين واحنا في الجامعة أنا وباباكو ده ياما عملنا حاجات باباكو ده كان الله يهديه بقى كان شقي ما شاء الله عليك أنت بتقوليها وأنت مبسوطة قوي يعني انت انت واخده بالك ان دي كانت معصيه ولا ايه؟ وانت فاكره ان الزواج يهدم ما كان قبله؟ الزواج لا يهدم ما كان قبله. الزواج ليس توبه. فهمتم؟ لان بعض الناس يبقى ماشي لا انت لازم تتوبي بينك وبين ربنا تندمي على الحاجات اللي كنت بتعمليها معاه بتندمي على كل وقفه كنت واقفه في الجامعه من ورا اسرتك او ب... أو ب... باذن اسرتك اوعي تكوني فاكره ان الكلام ده وانت قاعده امال تتعدي الحدود الشرعيه وانت وخطيبك وتقولي ايه كله سيجب بالتوبة آه يجب عند مين؟ عند مين؟ في صحيفتك؟ لا طبعا من سنة 2010 ل 2012 كان في سنتين هنا كان في تواصل غير منضبط شرعا السنتين دول أخبارهم إيه؟ فيهم توبة ولا فيهمش توبة؟ خلاص بقى يا شيخ ما ربنا غفور رحيم وإحنا اتجوزنا بقى اتجوزتوا إيه؟ أنتوا 2013 عملتوا طاعة عملتوا حاجة مباحة اتجوزتوا أيوة قبل السنتين دي عملت إيه؟ لا بقى خلاص احنا توبنا بقى لا انت مش توبتي حضرتك انت مش توبتي ولا حاجة وحضرتك ما توبتش ولا حاجة هو الزمن جابك في حتة تانية فالطبيعي الطبيعي يعني كانوا في اتنين بيسرقوا كل يوم بيسرقوا من سوبر ماركت والمحل وبعدين في يوم من الايام والدهم مات فورثوا مال كبير فقال خلاص بقى احنا معانا فلوس نسرق ليه هو تاب هو ما تابش هو ما تابش على اللي فات طب والحل انت لازم تتوب طب واعمل ايه عشان اتوب؟ ما قلنا بقى اول حاجه في التوبه ايه؟ الندم اللي انا بندم. جميل؟ ان اول حاجه الندم وعرفنا يعني ايه ندم وان الندم ده مش كلمه كده بالبق وخلاص والكلام ده كله، طب معلش يعني انا مش عارف استحضر المعاني دي ومش عاوز اندم. استحضري ان العالم كله يعرف وزوجك يعرف واولادك يعرفوا والشارع كله يعرف وان سيرتك تكون على كل لسان ده يخليكي تترعبي وتندمي. ماشي هي طبعا درجة أقل بكتير لأن مقام الخلق أعلى من مقام الحق في قلبك بس ده هنقول مفيش مشكلة حاليا لأن القلب شبه بيحتضر فهو مش قادر يبص فالمعنى ده لازم تبقى مدركه كويس قوي وخلي بالك اللي ما بيتوبوش دول يا جماعة طبعا احنا كلامنا كله على مين على اللي بيعمل الذنب ومكمل ومش عاوز يتوب الناس اللي بتتوب دول ربنا دول بختهم دول دول ربنا بدل حسناتهم سيئة سيئاتهم حسنات دول ناس عالية قوي دول مالنا ده احنا بس ربنا يرزقنا ايه مثلهم يعني دول ناس خلاص اخذوا فرح الرب جل وعلا لكن نحن نتكلم على مين اللي مكملين اللي مش فارق معاه عشان كده ابن الجوزي كان ليه كلمة جميلة جدا بيقول ايه قد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ في حجر كده قوي يدفعه ويدمغه فالناس شايفينه ايه ده كان كله بيقول ربنا شاهد عليا وربنا وربنا وانا بحب ربنا وبصلي والكلام ده كله طيب وكان بيحفظ ولا مش عارف ايه فيقول الناس لما ابتلي وهو رجل صالح فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا ياه الكلام ده عالي قوي قوي ومن الكلام اللي هو ايه الصوت اللي بيحرك القلب يعني ايه الكلام ده الناس يقول البلاء ده جاي منين لا لا ده حسابات بنخلصها بس دي كانت سرية فبنخلصها في العلن طب انا مرعوب وخايف خلاص توب يا سيدي مش عندك سعادات تدفع الفاتورة دي طب ما تخلص دلوقتي وخلاص سبحانه يمهل وكأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع هي حاسة كأنه مفيش مانع لو زجر ولم تهدى كده العقول وترعوي أو أخذ أخذ جبار أنت فاكر يا جماعة بصوا يا جماعة امرأة العزيز دي ست عالية أوي يعني في في التقفيل ده امرأة العزيز كانت مسيطرة على كل حاجة ده مسيطرة على القصر والكلام وبتاع والقصة دي كلها عملت ايه مش غلقت ال- مش غلقت مش اغلقت لا أغ- قفلت البيبان بدل القفل واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومش الباب الاولاني والتاني والتالت والرابع والعاشر اغلقت كل الابواب صح لكن ما سابتش باب في باب ما عرفتش تقفله وهو باب السماء ايه باب السماء ده ده الباب اللي احنا كلنا اتفرجنا منه على القصه او انت عرفت القصه منين من الباب ده لان العاصي اللي مكمل في الطريق واللي قاعد بيتفق معاها على ايه يقول لك لا بلاش التليجرام بس بابا متابعني وماما هتلقط الفيس واخويا هياخد باله من اشعار الواتس فانت يا نجم هتجيبها منين يقول له قابلني مش عارف على ايه تطبيق ايه يا مسكين أنت الآن كأنك تفعل هذا في بيت زجاجي عارفين البيت الزجاجي هي كده ده احنا إح- يعني احنا سبحان الله من الحاجات اللي قربت لنا المسافات الكاميرات الخفيه في كاميرات كتير احنا ما بنشوفهاش في الدنيا اهو ويقول لك ايه ده طلعوا كاميرات ومش عارف فما بالك بقى عالم الغيب والشهاده الغيب والشهاده عنده وا- هي- ما- يعلمهم واحد فانت بقى قاعد عمال تقفل على مين لا لا انا زوجي مش هيعرف لا لا انا بابا مش هيعرف لا لا انا اخواتي مش هيعرفوا انت يا نجم يعني م- مطمئن ليه يعني هو انت فاكر ان الرب جل وعلا اذا اذن الموضوع ده هيدنه كده ولا إيه؟ ايه ده هو لا يا شيخ لا لا لا الله يكرمك ربنا غفور رحيم ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ما هو الغفور الرحيم ده سبحانه وتعالى كم سترك وكم ارسل اليك من ي- يعني يساعدك وكم رؤية شفتها ترشدك وكم وكم وكم وكم وكم عملت ايه بقى خلاص بقى بما انك مصمم على الكلام ده وناوي تكمل في الحتة دي قابل بقى الله سبحانه وتعالى الجبار يأخذ وإذا أخذ الجبار مين هيقدر بقى يقف اوعى تكون فاكر إن الموضوع لما يتكشف خلاص كده طب افرض اتكشف اعمل ايه هقول لك من فضحك قادر على ان يطلق الالسنه في الثناء بك عليك والمدح لك هو مين اللي كشفك الله صح هو قادر أن يطلق جميع الألسنة أن يثنوا عليك عشان كده خلص فوق مش تحت ما تكونش دايما مشغول ايه انا عاوز بس ان اهم حاجه ان ان بابا مش يعرف اهم حاجه ان زوجتي ما تعرفش اهم حاجه ان ماما ما تعرفش اهم حاجه ان زوجي ما يعرفش عشان هيطلقني هو ده اهم حاجه عندك انت لسه سكران سكر الشهوه مفرتكك فيبقى نرجع ونقول ان اول حاجه الندم على فكره الدرس النهارده شديد قوي ربنا يسامحك والله لا شديد ولا حاجه يا جماعه ان شاء الله مش شديد ولا حاجه ده بالعكس ده هيكون ممتع ليك باذن الله يبقى الندم ده اول حاجه تاني حاجه الاقلاع الاقلاع يعني ايه الاقلاع يعني المغادره الاقلاع يعني المغادره يقول لك يعني اربط الحزام عشان نطلع احنا هنسافر خلاص الطياره هتتحرك يعني ارتفع فوق الحضيض يعني اسمو بقلبك سيب الأرض اخلع الإقلاع دايما تربطه باعتزال البيئة عارفين قصة الراجل اللي قتل 99 وبعدين كمل بالشيخ اللي قتل الأمل في قلبه قال له أنا ليا توبة قال له لا ده أنت نجم كبير قوي هو في حد يعمل كده يا عم 99 واحد قتلتهم الله يكون في عون اللي عنده دلوقتي ايه عاهه في رجله ولا اللي مرعوب ده انت تقريبا بتنيمهم من قبل الظهر فقال له لا توبة ايه اللي زيك يتوب ازاي فقال له انت هتقتل الامل عندي انا عندي بصيص امل لا ده انا هبحك اللي زيك ما ينفعش يعيش تاني ويفتد ناس فسبحان الله فعمل ايه قتل الراجل فكمل بيه المئة راح لواحد فاهم يفهم عن الله ومراد الله ويفهم النفوس فقال له ايه قال له اخرج من ارضك وروح اعبد مع واخرج للقوم الصالحين دول واعبدوا الله معهم عاوز يقول له ايه يعني من الاخر طبعا القصه كلكم عارفينها وتشرحوها احسن مني الفكره فين بيقول له غير المناخ غير البيئه غير البيئه البيئه لازم تتغير فاكرين القصة اللي حكيتها لكم من شوية وقلت لكم أغلى حاجة عندك سبيكة الذهب فاكرينها ولا نسيتوا سبيكة الذهب فاكرين سبيكة الذهب فسبيكة الذهب اللي كانت في إيدك دي أغلى قطعة ذهب عندك سبيكة بخمسين خمسين جرام ولا أي حاجة السبيكة ديت بقى أو ولا 100 جرام حاططها في جيبك وأنت ماشي فعديت على مية مجاري فالسبيكة دي وقعت في مية المجاري رحنا عملنا ايه خدناها من مية المجاري وجبنا مية من مية المجاري ننضفها ايه اللي هيحصل فيها ايه اللي هيحصل في السبيكة الجميلة دي مش هتنضف ليه يا عم ده انا بحط عليها مية مهما صببت عليها من الماء الذي حولها لن تتطهر لكن لو صبيت عليها قليل من الماء يطهرها قليل من الماء بعيد عنها كذلك انت انت مصممة تكملي مع الايه مع الفئة البعيدة أصحابي ما ينفعش أسيبهم أصحابك إيه يوم القيامة هتتبري منهم يوم القيامة ده من أسماء يوم القيامة يوم التناد من أسماء يوم القيامة يوم الإيه التناد يعني إيه يوم التناد يعني كله بينادي على كله وكله بيتبرى من كله مفيش حد عنده استعداد إن يحاسب على مشاريب التاني صح كله بيقول لك لا أنا ماليش دعوة بحد ده بيفلت من ده وده بيفلت من ده عشان كده تشوفهم في القرآن وكل واحد بيحاول بقدر الإمكان يبعد ويشيل أصحابه المشكلة ويقول لهم لأ مش أنا الموضوع كان عندكم أنتم أنتوا اللي كنتوا عاوزين تفسدوها أنتوا اللي كنتوا عاوزين تخربوها مش بتقرأوا كده في القرآن وتشوفوا الناس دي نسأل الله العفو والعافية وكل واحد من التانيين قاعد بيحاسب آه فخلي بالكم خلي بالكم إن يوم القيامة الناس هتتبرى من بعض هتتبرى من بعض هتيجي تقول لا أنت اللي ضلتني أنا يا عم ضلتك في إيه يا عم أنا جيت ناحيتك ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ربنا يسامحك لو مش انت كنت انا زماني في حته تانية دلوقتي كنت زماني مع مصعب بن عمير الذين استكبروا هيسيبوهم لا طبعا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ايه انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم ده حتى ياما رابط زوم جالك وياما فيديوهات جات لك انا اللي صديتك لا بقى بالمناسبه بل كنتم مجرمين انت كنت اصلا مجرم انت فاكر ايه ده انا انا اكبر منك اه بس كنت لقط الاجرام في قلبك فبيقولوا لهم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ده انتوا ضيعتونا فقالوا له يبقى أقول لك إيه بقى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب قال له كله داخل خلاص إحنا كلنا هنخش وكله هيتحاسب فمش وقت اللي إحنا إيه نعلي على بعض عشان كده يوم القيامة ربنا بيحكي لنا مشهد جميل قوي بيحصل بين الأصحاب إيه المشهد ده يوم القيامة في ناس تخش النار ويتقال لهم إيه هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار فيردوا على بعض دول داخلين على دول كما قال الله كلما دخلت أمة لعنت أختها كل عما مجموعة تخش على التانية لعنت مين؟ لعنت اللي شبهها اللي كانوا بيخرجوا مع بعض الصحبة اللي كانوا بيتعاونوا على الإسم والعدوان اللي هو النهاردة تقول له يلا يلا اه شوفوا هيقول لك ايه يوم القيامة فبيقولوا ايه بقى قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار كان قرار سيء والقرار السيء بتاع الدنيا جعلنا نستقر في مأوى صعب يوم القيامة بئس هذا الاستقرار فبيقولوا ايه بقى ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ياه اللي كان بيقول لك ايه طب اطلع انت من ورا والدك وانا اللي هشيلك الليله دي لو والدك قال لو والدتك قالت لك حاجه انا اللي هشيلك خلاص قولي لمامتك مالكوش دعوه ده صاحبي اللي هيعمل كل حاجه وانت تقول لهم ده حبيبي فلان ده هو اللي في ايه سبحان الله ده هيقول ايه يوم القيامة من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار كان ليا مجلس كده اتكلم عن الاتباع يوم القيامة لعلني ايه نشيل لي في رمضان وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار هو فين الواد ابراهيم وفين حفصة وفين عائشة وفين نورهان وفين اميرة وفين شيرين البنات اللي كنا نشوفهم في الشارع دي والاولاد زمايلنا وكنا نتريق على عبد الرحمن وصهيب وفارس فين الشباب دول؟ اتخذناهم سخريه واحنا كنا عايشين سخريه ومسخره على هؤلاء ام زاغت عنهم الابصار ولا احنا مش شايفينهم ربنا بيقول لك ايه بقى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار دو- ده هو ده هو ده الحوارات دول الحوارات بتاعتهم ده جزء من المشاهد اللي هم يعيشوها يوم القيامة وايه بقى يروحوا للكبار بتوعهم ويقولوا ربنا يقولوا لربنا ايه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل طيب عاوز ايه يعني ده هيعمل ايه ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة يا مفيش حد غالي عليك انك تضيع حياتك عليه يوم القيامة وكله هيسيب كله فسيبهم هنا قبل ما يسيبوك هناك صدقني والله العظيم هيسيبوك هيكونوا ورطوك هنا ويضيعوك هناك وشوف بقى الأزمة كلها إن يضيعك هنا ويتوب هو قبل ما يدخل قبره ويوفق في توبة تبقى أنت رحت فين في أقصى اليسار وهو عدى زي مين زي عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له على دين آبائك كانوا ثلاثة منهم اتنين أسلموا فهو أبو طالب ده قابل الرب جل وعلا على الكفر واللي زقوه رجعوا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فانتبه مفيش حد غالي عليك انك ت- تغامر باخرتك عشانه وانت عارف ان احنا عارفين انك عارف ان هم غير صالحين ما تغامرش في قرار الصحبة لان الصاحب ساحب لا يسحبك يمين لا يسحبك في حتة تانية ارجو انك تفوق منها قبل ما تقابل ربنا يبقى الاقلاع يبقى اول حاجة قلنا الندم صح وقلنا الندم ده هيساعدني عنه ايه اللي انا اشوف الخسائر اللي انا بخسرها الخسائر القلبية والخسائر النفسية والخسائر في علاقتي مع الله الخسائر دي أخد بالي منها والخسائر والحاجة التانية قلنا الإقلاع اترك أرضك غير البيئة اعتزل طب ايه علاقة ده برمضان؟ علاقة ده برمضان احنا مقبلين على معركة الإلهاء في أصحاب سوء مستنيينك مسلسلات وأفلام بيقول لك داخلين معاك تحدي مش هتقدر تغمض عينيك هو من الاول بيقول لك كده انت مش هتقدر تغمض عينيك مش هيسيبوك لان هم عندهم مشروع عندهم مشروع دايما الكلام ده من ايام النبي صلى الله عليه وسلم يطوفوا حوالين الكعبه يصفروا يسقفوا ليه والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم اه عارفين تغلبون هم عارفين كويس قوي ان في معركه المعركة دي حلها ايه نعمل ايه ده هم هيكسبونا لا مش عاوزينهم يكسبوا طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه بس يبقى احسن حل هنشوش عليهم المصحف هنشوش عليهم القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اعملوا لغو اعملوا شوشرة لعلكم تغلبون نسيب له كان زمان بيعملوا صفير وتصفيق وسخرية للي بيقرأوا القرآن في مكة طب النهاردة مسلسلات وأفلام وبرامج ساخرة وماجنة وبتناسب كل الأعمار وكل الأجناس هجيبك عند الفطار هجيبك قبل الفطار في الأذكار هجيبك في السحر هجيبك في على التراويح هجيبك كل حاجة مش هسيبك أنا مش هسيبك ليه؟ لأن أنا إحنا عارفين إن رمضان جاي يغيرك والمصحف هيغيرك والمصحف دي مش حلفان ها يعني المصحف قراءتك للمصحف هتغيرك ففي معركة وجودية ماشي ورمضان ده اقوى اسلحه المعركه فهو ع- انت مطلوب منك انك تنتصر ان المصحف ينتصر على الغانيه والفاسده على الغان على كل حاجه ينتصر فيا ترى حمله المصاحف هيستسلموا للبرامج والمسارح يا ترى ابو جهل لما ابن مسعود انتصر عليه عند الكعبه انت هتنتصر وتكون زي ابن مسعود ولا ابن مسعود الاول غلبهم ورفع صوت القران رغما عنهم اوعى يكون ابن مسعود الأخير أقل عشقا للقرآن منه رمضان ميدان حرب لو كنت تعلم فجاهدهم فيه ما استطعت لازم تاخد بالك أق- اقلع اقلاع عشان كده الاقلاع عما تترك من الحاجات اللي تساعدك في الاقلاع في حاجه في الشرع اسمها سد الذريعه يعني ايه سد الذريعه بصوا يا جماعه تعرفوا كام واحد وقع في الخطا في العلاقات المحرمه كتير صح من الحواديت اللي بتحكوها ولاصحابكم وبتاع واللي منكم ليه تجارب ربنا يرفع عن الجميع كتير صح التجارب دي بتبدا بايه بالنظر هل كل واحد بينظر نظره محرمه بيقع لا لكن ممكن ت- تنظر 100 نظره او ألف نظره عشان ال- النظره اللي بعد الألف هتوقعك بس عما بتوقعك بقى بيجيبك لمس كتاف عارفين الزحليقه بتاعت دريم بارك بيجيبك للاخر خالص للنهايه فعشان كده يجي الشرع يقول لك ايه نقفل باب النظر تيجي انت تقول لي على فكره انا اعرف ناس انا يا جماعه والله انا لما بنظر ما بيحصليش حاجه ما انت لو بتنظر كتير ومش بيحصل لك حاجه فحلك عند طبيب نفسي او طبيب ايه يعني مهم المهم محلك عند طبيب ماشي فده كده موضوعك لكن لو انت ما بتنظرش كتير اه هو لسه التراكم الخلوه مع الاجنبيه هل كل واحد بيخلو مع امراه اجنبيه بيحصل خطا لا بس كثره الخلوه بالاجنبيه بتورط واسالوا كتير من الشباب اللي بيتخصص في امور نسائيه كثره الشكاوى عندهم والاستشارات بتنم عن هذا ان في لخبطه فعشان كده سدا للذريعه تعمل ايه التلفزيون ده بيجيب في رمضان حاجات جميلة قوي في دروس ومحاضرات جميلة نعمل ايه اقفله بخيره وشره لانه هو عامل زي الخمرة في رمضان كده شره اكتر من خيره خلاص الاسم بتاعه اكبر من اقفله يا سيدي باظ اعتبره باظ ايه اللي هيحصل يعني ماما الله يكرمك الا رامز ان شاء الله هو الشيخ ما يقصدش حاجه ترامز يعني هو يقصد حضرتك يعني من بعد ما نيجي من التراويح يعني كفن التلفزيون بتاعك كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قوي بيقول ايه طبعا ده التلفزيون انا مش عاوز اقول اجهزه التواصل لكن هقول خليها تحت السيطره يقول النبي من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن تتبع ابواب السلاطين افتتن يعني ايه الكلام ده من بدا جفا عارفين البدو قاعدين دايما وسط الجبال وبعيد عن الناس وبعيد عن الحضاره وبعيد عن الايه الاذان ما بيسمعوش اذان ما بيسمعوش صلاه جماعه ما بيشوفوش الناس ما بيشوفوش حاجات علميه ما بيشوفوش الحياه فيحصل ايه ياخد من طباع الاشياء اللي هو ساكن فيها فبيشوف الجفاف ده واخدين بالكم شيئا فشيئا خلي بالكم الأح... الكلام الثلاثه دول كلهم مس... ايه كلهم مباح صح انك تطلع في البدو ده مباح فاللي من بدا او سكن الباديه جفا دي مباحة ولا مش مباحة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شيئا فشيئا يحدث عندك إيه جفاء ومن اتبع الصيد غفل يعني اتبع الصيد الصيد مباح بس قاعد بقى يتتبع الصيد الغزالة راحت الغزالة جت خلي بالك من الصقر امسك الحمامة شوف الجمام شوف مش عارف ايه العصفورة راحت العصفورة جت السمكة فلتت فمش قاعد ايه فريسة من هنا الفريسة من هنا ويجري هنا وبتاع ايه اللي بيحصل له من تتبع الصيد من اتبع الصيد غفل طب يا رسول الله الأجهزة الإلكترونية وتتبع الصفحة خلاص وحركة الإيد ديت وأنا بحرك صبعي كده على الشاشة عشان يجيب اللي اللي ورا الأخبار اللي ورا وكل شوية أعمل ريفرش دي اسمها إيه دي بقى؟ إذا كان اللي بيتتبع الصيد غفل دي اسمها إيه؟ خلي بالك خلي بالك الأجهزة دي سراق النعم الأجهزة دي سراق النعم نزلوا التطبيقات اللي بتحسب لك كل حاجة تشوفك انت بتقضيها فين الأجهزة دي تخش على الدرس تخش على اللقاء لكن تخش تشوف كوريا ايه النهاردة كوريا الشمالية هي دخلت الماتش ولا لسه أخبار أوكرانيا بيقولوا ايه آخر أخبار آخر برنامج اللي مش عارف لا خلي بالك فالبرنامج اسمه ايه ممكن في بر... في برامج كتير quality time ده انا شايف ان هو كويس بيجيب لك كل دقيقه انت دخلت فين وانا انصح جميع الاباء يعملوه لاولادهم مش عشان الحاجات الغلط بس لا عشان كمان الايه الوقت بيتقضي في ايه فعم الاقي النهارده ان مثلا ساعه ونص حضرتك مقضيها في الكائن الازرق انت كنت بتعمل ايه يا عم انت لو بتس يعني شغال بالفأس اصل انت ما كتبتش حاجه فانت لو شغال بالفأس كنت عملت حاجه كبيره يعني انت بتعمل ايه هنا فتبدا تعمل control على نفسك لا بس انا كنت في التليجرام كتير اه طب ليه لان في برنامج انا بسمع قران مع زمايلي انا مش عارف ايه خلاص مفيش مشكله يبقى انت عرفت الخير فين فالاجهزه دي بتسرق النعم طب بتسرق ايه انفس ما معك وبتاخدها بالراحه بطريقه ماكره ايه مشكله الاخبار محرقه الاعمار في فرق انك بص اتعامل مع الاخبار زي الفهرس لكن تفتح click here لا خلي بالك تضيع ليه هتضيع اوقات ومه... وتحليلات بقى وعيش وكل خبر لا ي... لا يؤثر فيك ولا تؤثر فيه انت ليه تنشغل بيه هي الخناقه اللي دايره ديت يعني يعني انت حاسس كده ان انت عمال كده تقول استهدوا بالله يا بوتين انصحك و... وانا بهددك اهو انا ام شيماء وبخوفك بالله هو تحس كده ان هو متابع فهيروح راجع خطوتين فاكيد مش هيتابع خلاص ويا ست لو هيتابع اكتبها له على تويتر مره واحده وخلاص في شعبان وان شاء الله ايه لو يتابع يلحقها يعني يبقى احنا النهارده بنقول في الحديث ده ومن تتبع الصيد غفل ان الغفله دي هتيجي مع الوقت هتيجي مع الوقت قاعد عمال تسحب تسحب تسحب تسحب تلاقي نفسك بتموت بمسدس كاتم الصوت العزم الحاجة التالتة العزم والعزم زي ما قلت لكم كده العزم ده لو سديت الذرائع هيجي ان شاء الله يبقى قلنا الندم انك تحسب الغبن اللي بيفوتك قلنا الاقلاع حالي انك تبدا فيه وخاصه انك تشوف البيئه الصالحه وطبعا في ناس كان اظن اقبال كان حكى مره في قصه كده عارفين الظبي في ظبي خاف كان يعني كان عايش في امان وكان حاسس ان مفيش حد هيصطاده طول ما هو ايه بجوار الكعبه ماشي كان في ظبي الغزال يعني اه هو هرب من الناس وراح ناحيه الكعبه فكان دايما يشعر بالامان طالما هو في الحرم الامن ده محدش هيجي ناحيته وبعدين شويه كده خاف من سواد الكعبه فطلع بره حرم الكعبه فاصطاده واحد فموته وخده ظبيونا هاب سواد الكعبة فرماه صائد بالثغرة البيت ده من الروائع بتاعة إقبال رحمة الله عليه هو خلاصة البيت ده اللي احنا بنستفيد منه ان كل انسان بيترك بيئات الخير هيصيبه مثل ما اصاب هذا الظبي القلب يا جماعة خلق نورانيا توجه القلب الى مصدر النور ده ضمان النورانية وعماد هذا بيئات الذاكرين هناك يتيقظ القلب من غفلته ويتجه بكليته الى مولاه فاول ما القلب يغفل عن ذكر مولاه تبدا الظلمات دي تتراكم عليه وتبدا حركه الشهوات تتحرك زي الخفافيش لا تقوى على النور ولكن تتحرك في الظلمات ولو حركه الشهوات دي زادت تطوع الذنب في قلبك بكثره النداءات المتكرره فطوعت له نفسه ويبدا الانسان يمرض وانتوا عارفين المريض لا يرغب في الحركة ولا في الطعام صح؟ مش عاوز يتحرك مش عاوز ياكل بيفقد الشهية الطعام يعني أنا فاكر أيام كورونا وأيام التعب ما تلاقي نفسك ما تحبش تشرب شاي رغم ان الشاي انت ممكن تشربه عادي وبتحب تشرب شاي لا أنا فصلت ليه؟ فالمريض يفقد الشهية للطعام فكذلك مريض القلب يفقد الشهية للقرآن والمكس في بيت الرحمن ولذلك دايما تلاقيه ملول من كل امر فيه ذكر لله ملول مما يذكره بما عند الله لان المرض بيضعف الانسان طب يتدارك بايه بالعلاج يشفى والا الهلاك القلب كده برضه عشان كده المعنى المهم جدا في موضوع الصحبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليل نهار عندهم شغل يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الكلام ده لمين الكلام ده لمحمد صلى الله عليه وسلم عينك ما تترفعش عنهم يا جماعة الجملة دي تحس إن هي اتقالت لأم في ابنها الرضيع صح لا تعد عيناك عنه أوعى عينك تترفع منه أصحابك الصحبة الصالحة لا تعد عيناك عنهم أنت عاوز إيه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ليه؟ لأنك هتب شبهه وكان أمره فرطا عارفين يعني فرطا؟ عارفين كده مع الفارق يعني عارفين السبحة لما تتفرط هي كده برضه في ناس تقعد معاها تفرطك تجيبك لمس كتاف أول حاجة أمات عندك وتيجي تقول لك إيه على فكرة أصل والله العظيم هي بنت محترمة جدا أقسم بالله ما بتكلم حد في الجامعة اللي أنا وعلى فكرة يا ماما أقسم بالله معاذ ده والله العظيم لما حضرتك تقعدي معاه هتفتكري مصعب بن عمير ليه بقى إن شاء الله يا شاهندة أصل معاذ ده ما شاء الله عمره ما بيعمل يا ماما عارفة عمره ما يكلم بنت إلا أنا عمره ما يحط إيده على كتف حد إلا أنا معاذ ده وافي يا ماما سبحان الله وأنا مرة قبل كده قلت له أبعت لك صورة قال لي لا لا ما ينفعش أنت منتقبة وما ينفعش أشوف وشك ما شاء الله عليك فيجي الشيطان إيه طب هو عمل إيه قاعد عمال يموت عندك قاعد بيموت عندك ايه واعظ الله في قلبك وانت تيجي تقول لي علي ده لو مش هو ما عملش اي حاجه الا اطفأ مقام الخوف من الله ومقام التعظيم في قلبك لله لكفاه جرما فاوعى تترك حرم الاخوه الامن وتهرب لمناطق الحل كماين الشيطان مستنياك في واحد اسمه معاذ مستنينا انا يا عم معاذ والله ما قصدتك انت ما قدرا يعني طيب عشان اختم الموضوع دوت المعصية يا جماعة مستويات المعصية مستويات ما حدش ياخد كلامي على الإطلاق وحد يجلد ذاته ولا حد يفهم الموضوع على البحري ويكمل الم- العصاة درجات في واحد هناك من يقوم بالمعصية عن غلبة شهوة وهو كاره لها يبقى بيعمل المعصية شهوته غلباه بتغلبه فهو كاره للمعصية ويقاوم فعلها ويندم على اقترافها ويتبع كل معصية بتوبة واستغفار ده اللي ممكن نسميه اسمه العاصي التائب وده صاحبها دي على خير ما دام على الحال ده كل عما يقع يتوب يستغفر يندم يحاول يزاحم المعصية دي بتوبة يبعد عنها بقدر الإمكان يقفل الموبايل يغير الحساب يعمل كذا يصعب الذنب عليه كان الأول بيقابل الكلام ده على الواتس فيجي يعمل مشاركة للواتس بينه وبين كذا يغير رقمه يعمل بيعصر الذنب يبعد بقدر الإمكان لا ما بقولش بيجلد ذاته لأن يا جماعة الندم المقعد عن العمل غير مطالب في الشرع الندم الدافع للعمل ويفتح شهية الأمل فهو ده الندم المطلوب يبقى ال- ال- الأولاني ده عمل الذنب وهو كاره ليه مقاوم لفعله وبيدافع كل معصية بتوبة واستغفار تمام كده؟ واضح؟ يبقى ده اسمه العاصي التائب في واحد بقى تاني بيقوم بالمعصية سرا كالسابق زيه زي الأولاني لكن بلا مقاومة ولا ندم خلاص تسلم على خير تسلم على خير خلاص نتقابل الصبح نتقابل الصبح طب بالليل نتقابل بالليل نتقابل فهو على طول ايه مكمل معاه هذا همه إخفاء الذنب عن أعين الناس لا التخلص من الذنب فاهمين الدرجة دي وده وده يدخل في الدرس اللي احنا قلناه رأسا يعني الدرس بتاع النهارده بيكلم ده مباشرة ده اسمه العاصي المسر المصر المسر من الإصرار بالذنب يعني بيفعله في السر المصر من الإصرار عليه والإصرار دليل عدم مبالاة بالله أحد مؤشرات عدم المبالاة بالله وصاحبه على خطر عظيم وان السرينه الداخليه شغاله عارفين السرينه اللي بتكون في المصانع بتقول لك الحق في حريق قادم انتبه انتبه ده سرينه بتاعته شغاله باعلى صوت واحيانا يجي يستشيرك انك تقول له ايه ده جرس الانذار بتاعك عالي قوي ده انا يعني الطبله بتاعت ودني هتتخرم يقول لك على فكره انا مش سامع حاجه ده على خطر عظيم وإن ربنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذا أهل التقوى ممكن يعملوا فاحشة وممكن يظلموا أنفسهم لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا مش مكمل والذي يتوب ويندم ويقطع ثم يعود في غفلة من أمره هذا ليس مصر هذا ليس مصر يعني واحد عمل ذنب من ست سنين عاد ليه النهاردة وهو بين الست سنين دي كان تائب ومستغفر وبيدعي ربنا وتصدق وبتاع فالشخص ده ده مصر لا ليس مصر تمام النقطة دي مهمة قوي طيب في نوع ثالث يقوم بالمعصية جهارا نهارا معلنا أنه يعصي الله أمام أعين الكل هذا دال على انعدام الخوف والحياء وحب الدين من قلبه وهو أسوأ من السابق بنسميه بقى العاصي المصر المجاهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه هو هتك الستر الذي بينه وبين الله والله حماه وأطلق الستر التي بين هذا العاصي والخلق ولكن هذا الإنسان يصبح يكشف ستر الله عنه يعني كأنه بيقول لربنا أنت سترني ليه أنا عاوز الناس كلها تعرف أنا مش فارق معايا تمام في واحد بقى ما اكتفاش بالكلام ده كله لا حول ولا قوة إلا بالله هو في حاجة ممكن تبقى أكبر من كده يا جماعة في حاجة ممكن تبقى أعلى من كده لم يكتفي بفعل المعصية بل يزيد عليها محاولة نشرها والدعوة إليها وده من حزب الشيطان ده اللي بيتسمى شيطان الإنس طبعا والدعوة درجات في واحد بيدعو ليها مباشرة وده واضح في واحد بينقلها من التحريم للإباحة من خلال الفكر والتزيين وده أخطر وفي واحد رافض أصلا مبدأ السمع والطاعة والعصيان والطاعة يقول لك حرية وده أخطر المستويات عافانا الله وإياكم من كل هذا فأعتقد أن التقسيمة دي ممكن تريح ناس كتير في بعض المدارس نحسن ببعضها الظن بيصدروا كلام محتاج مراجعة يقول لك بص تعايش مع معاصيك تعايش مع الذنب بتاعك انسى معاصيك وأكنها غير موجودة وكمل في الطاعة ولا يهمك حكة بقى أصل علم النفس بيقول وعشان مش عارف إيه والكلام ده كله الكلام ده صح ولا غلط سبب القول ده غالبا نحسن, نحسن الظن بصاحبه لكن حقيقة القول ده بيخلص الشباب من حمقة الإنكار على نفسه صح؟ عشان ما يعيش الإحباط لكن عمل إيه بقى؟ وقع في إشكال ضخم قال له كلمة التعايش لفظ جميل لمعنى قبيح إيه هو المعنى القبيح؟ الإصرار على الذنب الإصرار يا جماعة الإهمال لمقام الله الإهمال لمقام الله العظيم الإصرار النسيان والغفلة هو ده الإصرار فليس من الحل أن تهرب من الحل باسم علم النفس عشان تحط قاعدة خلاصتها اغضب ربك وانت مرتاح مسرور وتعايش لا الحل انك تدي الشاب والفتاة دي طريقة تفكير صحيحة عشان تخليه يتعايش مش مع الذنب مع مقاومة الذنب فاهمين؟ في فرق بين انك أن تتعايش مع المقاومة وأن تتعايش مع الذنب مقاومة الذنب فرق سماء وأرض ليه بقى؟ لأن دي معركة مع الشيطان يرقبها الله وإن العبد يتزين لمولاه من خلال الإعداد يقول له يا رب والله بأعد أهو أنا يا رب أهو عملت بلوك لي أنا يا رب غيرت رقمي أنا يا رب عملت كذا أنا بسأل الشيخ أهو على الخاص أنا بعت لحد يساعدني أنا يا رب في, في بيني وبين الشيطان معركة وهكسب فيها فأنا يا رب أتزين وبوريك قد إيه إن أنا من جندك ويا رب لو اتهزمت فسأعود إلى الله وهعود ليك لكي أثبت أني ما زلت من جندك وأن أنا في مع في صف أهل الطاعة ضد أهل الشيء المعصية أنا يا رب مش هقف مع الشيطان أنا ضده لأن التوبة هي إعلان الولاء لله إعلان الاستمرار في معركة الترقي كل يوم بترقى عادي اتعورت ودخلت المعركة وعورني خدت سيف في إيدي اتعورت تحت عيني بس يا رب أنا هقاتل تاني وهقاوم تاني يا جماعة في شعور اسمه شعور لذة المقاومة إنك بتقاوم بين يدي الله إن الله يطلع من عليائه عليك يراك إن نفسك بتغلبك على الذنب وانت قاعد تقاومها وتجاهدها وتلحق تتصل تقول له الحقني لو سمحت انا بفكر في كذا تنصحني بايه آه مش عارف ايه عظني ذكرني ففي فرق كبير صح في فرق كبير بين واحد متعايش مع الله يريه المقاومة للذنب وواحد متعايش مع الذنب وبيغش في علاقته مع الله عشان كده لازم يبقى فيه يقظة للروح ولو قطعوا رجلي مشيت على العصا وإن قطع الأخرى حبوت إليك حبوا ولو دفنوني تحت ألفي قامة تخلخلت من بين التراب وجئت فما دمت مجتهدا مرابطا على ثغور التوبة والاستغفار عاقدا العزم على التجديد والانكسار فلا تيأس اوعى تيأس من تغيير الذات وتهذيب النفس والتزكية وإن زلت قدمك وإن ضل فهمك لا تقنط أبدا من مراغمة الشيطان دي عبودية جميلة إنك ترغم الشيطان تجيب مراخير الأرض وإن أوقعك في ألف ذنب فترتفع ألف حوبة بتوبة أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الاتباع وحسن الخلق